يا سعادة خبريني وين رضيت يا سعادة أطلب الصبر يجيني يا حلم طول بعادة
خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر يجري يا حلم طول بعادة
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله في الحقيقة أريد أن أقدم تقدمة بين يدي هذا الدرس فقد كنت أنوي إن أنا ما جيش مسجد الريان تاني وبعدين رجعت في كلامي لأنني أحبكم في الله والحقيقة أنني أحب هذا المسجد هذا المسجد في في روح حلوة في مساجد كده تخشها يقوم ينشرح صدرك ومساجد تدخل تقفل من أول مرة فمسجد الريان من المساجد التي أحبها طب ادخل عشان هتكلم عنك لكن الشيخ فوزي فوزي النوبي الأسمر ده ده هرب المرة اللي فاتت لما كنت في الدرس هنا وبعد ما مشيت قام قال لي ايه قال لي والله جميل برضو الكلام بتاع الناس المبتدئين ده حلو يمشي خلاص ما حدش يضربه خلاص خلاص فقلت يعني هم الناس يبدو ان الناس بتوع الريان دول ناس وصلوا وكلامنا كلام مبتدئين ما ينفعش معاه فالمفروض ان انا ما اجيش تاني صح شوفوا يا اخوه أنا ما عنديش إلا كلام المبتدئين ينفع هوية دي البضاعة اللي عندنا لأن أنا شايف إن كلنا مبتدئين لا مشينا في طريق ربنا ولا حد تقدم خطوة من سنين طويلة عمالين نقوم ونقع ونقوم ونقع ونلت ونعجن والمعاصي هي هي لسه بقول له انت لسه عايش يا مجدي مجدي ده مثلا من 10 15 سنه كان ملتزم النهارده لما تبص هو هو مجدي هي هي ذنوبه وهي هي معاصيه وهي هي غفلته وهو هو تقصيره عمرك يا ابني صمت 20 يوم ولا 25 يوم على بعض ما حصلش عمرك قمت شهر على بعضه كل ليلة 11 ركعة 11 ركعة 11 ركعة عمرك قعدت أسبوع كل ليلة تبكي وتنتحب وقلبك ينفطر بين يدي الله هو ده الموضوع الموضوع ان انت لسه بتسرح في الصلاة نص الصلاة سرحان انت لسه بتمشي في الشارع عينيك بتقع على النسوان ان ان لسه كل ليلتين ثلاثة يضيع منك فجر انك لسه كل شوية تحس ان عدى ال 24 ساعة ولم تستغفر الله فيها مرة ولم تذكر الله بيعدي الشهر والشهرين ولا تقرأ جزء من القرآن صح ولا لا فلما تلاقيني كل شهرين ثلاثة ولا كل فترة اجي اقول لك يا ابني ابدأ من جديد ربنا كريم باب التوبة مفتوح والإنسان كل ما يقوم يقع ماشي بس المهم إن هو يقوم يقوم ما يفضلش واقع فكلما ذكرتك بأمور البدايات تبدأ من جديد وتنطلق من جديد وحياة جديد أنا عارف إن في ناس واصلة ناس كرام من أهل الريان بلاش نزعل حد مننا زي الشيخ فوزي كده نزعل فوزي ماشي راجل واصل يعني دلوقتي خلاص لما نقول كده انت بتقوم الليل كل ليله يقول ايوه بقوم الليل كل ليله بتختم كل قد ايه يقول لي بختم كل ثلاث ايام انت بتستغفر ربنا يقول لي كل يوم 10000 مره بتصوم ايه انا طول عمري بصوم يوم ويوم خلاص الناس الواصله دول يبقى الكلام بتاعنا ايه مش ليهم اما الكلام بتاعنا للغلابه في حد هنا غلبان خلاص انا معاكم انا بتاع الغلابه جاي يكلم الغلابه الليله دي على ابن القيم سماه ايه قال طريق مختصره قريبه موصله اقول تاني تدفع كام الصلاه على النبي صلي على سيدنا النبي زيد النبي صلاه زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى ايه الطريق القريبة المختصرة الموصلة دي نجيبها من خد الصينية ديك يا يا مولانا انا مش هقول اسمك صلى على الرسول صلى زيد النبي صلى زيد صلاة على النبي وبرضه من الأمور اللي أنت ينبغي ألا تزهد فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ابن القيم طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وتعالى هي الرضا احنا بنتكلم في سر السعادة الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن صعب و مش عايز اغلط اخشى ان يكون خطا ف واني اتوب الى الله من كل ذنب وخطا انه زمن رديء اللي احنا عايشين فيه فتفاجأ أن أخطر أمراض أهل الالتزام الغرور الكبر العجب الرضا عن النفس احتقار الآخرين حب العلو وحب الظهور وحب التسلط وحب مدح الناس وحب أن يوقره الناس وأن يعظموه وأن يعلو قدره هذا المرض والداء الخطير جدا يعين عليه الجو اللي احنا عايشين فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة السنين نفسها سنين خداعة السنين اللي احنا عايشينها دي سنين خداع لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور امسكوا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور تلاقي الأخ بدأ طريق الالتزام ومشي في السكة شوية والتزم شوية يبدأ ينسب إلى نفسه أو يخدع نفسه أو يوهم نفسه أنه صاحب حال مع الله بنقول إيه إن أحيانا يكذب الرجل الكذبة ثم يصدقها يكذب كذبة عن الناس يقول أنا حافظ القرآن وهو عارف يقينا أنه مش حافظ ولا حاجة لو قلت له وقت سمع يقول لك طب بس أراجع اديني فرصة أراجع الحقيقة أنه مش حافظ لكن لما قال للناس أنا حافظ صدق نفسه وفكر أنه هو فكر أنه هو حافظ أوهم الناس أنه ملتزم, إنه ملتزم أو أنه داعية أو بيطالب علم وفكر أن الحقيقة دي صدقها فعاش هذا الحال وهو ليس حاله كلابس ثوب يزور علاج هذه الأمور أن نرجع أن نراجع أمور البدايات مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى أنا عايزك تلح على نفسك بسؤال أنا كذاب اسأل نفسك هل أنا كذاب وابدأ قيس قس حجم الكذب في حياتك وانت بتتكلم مع زوجتك الكذب قد ايه في شغلك وفي نطاق عملك الكذب قد ايه في جيرانك واصحابك وقرايبك الكذب قد ايه في وسط المسجد وحال المتدينين اللي انت عايش وسطهم الكذب قد ايه كذا مره قلت انا عايز اجيب ال 24 نقطه بتوع كذب اهل الزمان ذكرت ان أهل زماننا عندهم 24 نوع من الكذب أنواع كثيرة جدا من الكذب أنت واقع فيها وأنت عمرك ما زنقت نفسك في حتة هو أنا كذاب وأنا عارف أنك أنت هتروح النهاردة تنام على المخدة وتحط دماغك كده تستلقي وتقول أنا كذاب نفسك تقول لك لا كذاب إيه أعوذ بالله يا أخي أنت صديق وانت لو عايز تضحك على نفسك انت حر لكن الحقيقة يعلمها الله ولن يغير خداعك لنفسك من الحقيقة شيئا إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فانت محصلة حياتك مكتوبة سواء انت تعرف الحقيقة دي او ما تعرفهاش لكن هي حقيقة ثابتة يا ترى مكتوب عند ربنا كذاب ولا صديق اعرفها اللي هو لازم الواحد يعرفها طبعا لازم ليه عشان يتوب اللهم تب علينا يا رب تبنا إلى الله من الكذب اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله هو ده المطلب ابن القيم بيقول أن طريق الرضا طريق مختصرة قريبة موصلة لرضا الرب سبحانه وإنما لها عقبة عظيمة دايما نقول في قول الله عز وجل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة كل إنسان يبدأ طريق الالتزام والسير إلى الله لا بد أن تكون في حياته عقبة هو عايز يوصل لربنا عايز يوصل لرضا ربنا عايز يوصل للجنة عايز يوصل لصحبة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في عقبة في طريقه مكتفاه مش مخليه قادر يوصل لدي كل إنسان له عقبة, عقبة تختلف عن التاني في واحد عقبته الفلوس والتاني عقبته الشهوة والتالت عقبته نفسه الأمارة بالسوء كل واحد له عقبة معينة لا العقبات بتتعدد على قدر المطلب يعني لما أجي مثلا في مسألة الصدق عايز ابقى صادق اللهم ارزقنا الصدق يا رب عايز ابقى صادق يلاقي عقبة في موضوع الصدق ممكن العقبة دي عارف عارف يا اخي انه بنى جزء من حياته على كذبة لو تاب منها تنهدم حياته احيانا بعض الناس كده اتزوج بكذبة او اشتغل شغلانة بكذبة بنسميها غلطة العمر انا مش فاكر المرة اللي, اللي فاتت كنت اتكلمت على ايه موضوع البدايات احتمال كانت عن التوبة و... خلاص طيب صلى على الرسول صلي هو انتم ما صلوش على النبي ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول إيه غلطة العمر دي أحيانا إنسان يغلط غلطة وبعد كده يجي يتوب منها ما ينفعش ما يعرفش ما يقدرش هيترتب على توبته من هذه الغلطة أخطار لا يطيقها فيفضل طول عمره يعاني من هذه الغلطة وتفضل طول عمره الغلطة دي عقدة حياته اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب ولذلك أنا أحذرك أن تخطئ فقد تخطئ خطأ تظنه يسيرا وتكون غلطة العمر فلا تخطئ كن حذرا جدا لا تخطئ فقضية الرضا لا عقبة عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على الرضا بكل ما يرد من الله عليها ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه مع علمه برحمة الله به وشفقته عليه وبره فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يدي الله ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي قلبه بحبه ورضاه فنفسه نفس مطروده عن الله بعيدة عن الله ليست مؤهلة لقربه ورضاه يبقى لازم ثلاث حاجات نفس زاكية ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وهمة عالية اثنين ثلاثة توطين النفس على الرضا بكل ما يرد على العبد من الرب طب نجيب الثلاثة دول منين قال لك اللي يسهل عليك كده نمرة واحد اعترافك بعجزك وضعفك كنت لسه بقرأ النهاردة في منازل السائرين منزلة التفويض أنصحك ما تقراهاش منزلة التفويض بيقول إيه أن يعلم العبد عجزه قبل أن يريد وعجزه بعد أن يريد وعجزه حينما يريد ان الانسان يعرف ان لازم تعرف ربنا قال ايه اسمع اسمع قال الله وما تشاءون الا ان يشاء الله اذا كانت مشيئتك عجز يعني انت دلوقتي لو في آه بعوضة وقفت على عينك واردت ان تهشها لن تستطيع إلا أن يخلق الله في يدك إرادة الفعل فتفعل والله خلقكم وما تعملون يبقى اللي يشوف نفسه كده إن هو لا يستطيع لذلك ابن القيم بيقول في المدارج رأيت شيخ الإسلام في المنام فأخبرته بحال وظللت أصف وأعظم فقال لي في النهاية ولكني أنا لا أفضل على الفرح بالله والسرور به شيئا واحنا النهاردة بنقول كلام كبير ولا ايه طب صلى على الرسول مش قصدي والله بس قصدي اقول لك انك انت محتاج في البداية تنطرح على باب الله سلم نفسك كأن ابن القيم لما بيقول لشيخ الإسلام أنا بعمل وبعمل وبعمل قال له سيبك من الكلام ده كله افرح بربنا انت فرحان بربنا عمرك حسيت المعنى ده السرور بالله الفرح بالله مش الفرح بالفلوس ها مش الفرح بشكلك ها مش الفرح بأعمالك ها مش الفرح بأحوالك مش الفرح بنفسك مش الفرح بما حولك مش الفرح بما أعطيت مش الفرح بما تفعل الفرح بالله هو ده سر السعادة ازاي تبقى سعيد ومبسوط وفرحان بربنا قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ها؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تأمل نمرة واحد يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة لا تطمئن النفس إلا بالرضا الرضا ده مسألة كبيرة جدا لكن أولها إنك أنت تبقى راضي بالله ربا يعني مقسما للأرزاق يعني راضي بشكل ودانك ولون عينيك ولون شعرك وحجم أنفك وطولك وتخنك وأبوك وأمك هذه الأشياء لم يكن لك فيها اختيار ولم يكن لك فيها بذل ولا شراء وإنما هذا رزق محض قدر عليك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فإذا اطمأننت إلى هذا الرزق ورضيت به واطمأنت به نفسك مش قلبك نفسك يا أيتها النفس المطمئنة مش القلوب المطمئنة القلوب تطمئن بذكر الله لكن النفوس لا تطمئن إلا بالرضا بالله يا أيتها النفس المطمئنة إذا اطمأنت النفس آبت ورجعت ارجعي ترجع من السخط إلى الرضا تر- ترجع من الذنب إلى التوبة ترجع من الشطط إلى الهداية ترجع من القسوة والغلظة والكبش إلى الرقة والخضوع والرضا والخشوع المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية أنه إذا رضي أرضاه الله راضية إذا كنت راضي أصلا مرضية يرضيك الله مرضية مرضية إذا كنت راضيا يزيدك رضا وإحنا ضربنا المثال ده قبل كده في المسجد ده من عشرة عشر سنين خمستاشر سنة لما قلنا ان اللي راضي ربنا بيزيده رضا والساخط ربنا بيزيده سخط والشريط موجود الى الان اسمه شريط الرضا بالقضاء والقدر فاكرين اه كنت انت ساعتها في تانية ابتدائي كده قلنا ايه اقول تاني ولا في حد قال هنا لا ما تقولش ها اقول تاني طب صلي طيب صلى الله عليه وآله وسلم قلت ايه لما يبقى واحد راضي بزوجته ربنا رزقه زوجة فهو راضي مبسوط بيها جدا وراضي وفرحان ربنا يزيده رضا صبح الصبح لقاها مقصرة معاه شوية راح الشغل متعكنن فلقى واحد دماغه ورمة من هنا كده فبيقول له ايه ده قال له لا لا مفيش حاجة ده انا اتكلمت مع مراتي كلمتين حدفتني بالشبشب فيقول الحمد لله انا ما بتحدفش بالشبشب فيزداد ايه يزداد رضا لانه اصلا راضي اما اللي مش راضي هو مش راضي بمراته احيانا كده تلاقي واحد سبحان الله العظيم رزق زوجة طيبة وكما أقول أن الطيبات ندرة في هذه الأيام نادر لما تلاقي إنسانة طيبة اللهم زد الصالحات من المسلمات اللهم أكثر القانتات من المؤمنات اللهم إني أسألك أن ترزق شباب المسلمين زوجات صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم وارزق بنات المسلمين بشباب صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن يعني أقصد بالزواج يعني صعب جدا انك تلاقي زوجة صالحة وعشان كده في درس الأربع اللي فات ده درس ثابت كل أسبوع بفضل الله عز وجل في مسجد رب العالمين في أكتوبر في ميدان فودافون في الحي الخامس درس للتزكية ثابت ماشيين في منهج آه، الشاهد كان الكلام الأسبوع اللي فات كيف تربى النساء قلت ان النهاردة الشاب لما يجي يتزوج صعب انه يلاقي زوجة صالحة صعب صعب البنات بقت حالتها صعبة جدا فلازم كل واحد عنده بنات يربي بناته من صغرهن أن يكن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عشان بعد كده نلاقي حد ينجب لنا رجالا أمثال خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب النهارده الإخوة اللي عندهم بنات للأسف مش بيربوهم صح فذكرنا قواعد تربية النساء انك انت تربي كيف تربي امرأة صالحة ان البنت دي من صغرها ان تربى على عدة قواعد واصول وامور اولا انها تحتاج الى رجل فلا تستغني ابدا عن رجل ابوها ثم زوجها فان مات ابوها فاخوها وان مات زوجها فابنها لكن ما ينفعش امرأة تستغني عن رجل وليها نمرة اثنين العفة والحياء تربى المرأة البنت من صغرها على أنها حيية وعفيفة من صغرها إلى آخره مش عايز أعيد الدرس تاني لكن خلاص الكلام هو اتزوج امرأة طيبة وم- بس مش راضي مش راضي ليه قال الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فالخبيث لا ترضيه إلا خبيثة الطيبة مش هتنفع معاه والطيب ترضيه الطيبة المهم ان هو مش راضي فصبح الصبح نايمة ما فطرش فرايح متعكنن الشغل هو اصلا مش راضي فهو بيتوضى في الحمام وقع فرايح الشغل رجله مجزوعة شوية فزميله بيقول له ايه مال رجلك قال له والله انا برفع رجلي في الحوض وانا بتوضى الصبح وقعت وقعه بسيطه صغيره الحمد لله قال له ايه ده هو انت بترفع رجلك ده انا زوجتي ما بتخلينيش ارفع رجلي والله في الحوض بتغسل لي رجلي وتبوسها وتنشفها يقعد يعمل كده ما هو ساخط لازم ايه يزداد سخط الرسول قال كده فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فالشاهد ايه ان الانسان اذا كان راضيا الرضا يجلب رضا الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فلما رضي الله عنهم رضوا عنه وحين رضوا عنه ارضاهم أرضاهم فلم يدع فلم يدع الله للمتسخط إليه سبيلا بعد ما سمع الحتة دي قام يقول للزو... للأخ ده طب ما تشوف لي زوجة أنا عايز أتجوز نفسي في واحدة كده وأنا بقول لك أهو إن أنا لو حد قال لي شوف زوجة زي دي لا يمكن ألاقيها لا يوم ولا نحلم ان احنا نلاقيها على ظهر الارض النهارده اصل دي ما بتتلقاش ده بيصنعها لك ربنا مخصوص بالطلب بيصنعها لك بالطلب صناعه خاصه صناعه بمواصفات اللي انت ت- نفسك فيه انا بقول احيانا ان انا لو قعدت اكتب الشروط اللي انا بحلم في بيها في زوجه تتقاصر شروطي عما اجده ليه لان انا مش مش دي القصه مش دي القضيه قلت لك 100 مره لما تيجي تتزوج ما تتزوجش بشهوتك بعض الشباب يتزوج لما يجي يبحث عن امراه يبحث عن امراه للشهوه يا ابني تزوج لله طاعه لله الذي امرك قال الله و فان- فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالامر فانكحوا فانا اتزوج طاعه للامر ربنا قال لي اتجوزوا حاضر سمعا وطاعه اتزوج ثم لا اشترط على الله سبحانه وتعالى ثم لا اتزوج لنفسي لا ابحث عن المنظر عشان الشهوه ولا أم- ولا ابحث عن المؤهل عشان الفلوس ولا ابحث عن العيله عشان المنصب ولا ابحث عن ال- ال- ال- المركز المادي عشان عشان البرستيج وإنما أبحث عن الدين والأصول فإذا وجدت تزوجت تزوجت امرأة لا تصلح فقط لمجرد المعاشرة الزوجية وإنما تصلح أن تكون أما لأمير المؤمنين هي دي اللي أنا بدور عليها عشان تنجب رجاله أما أبحث عن امرأة تصلح أن تكون أما لزوجة خليفة المسلمين البنت دي تنفع تربي راجل تنفع تربي ست تنجب لنا أمة هي دي اللي احنا ندور عليها الش- ارجع تاني للرضا هذه الآية لم تدع للمتسخط إليه سبيلا وشرط على قاصد الدخول الرضا الرضا اسمع بقى ايه هو الرضا وقول لي كده فهمت ايه بعد ما خلص الجملة دي ها؟ الرضا اسم للوقوف الصادق حيثما وقف العبد لا, يلتس لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا وهو أول مسلك أهل الوصول إلى الله سيدنا موسى لما ربنا أكرمه بالكلام وكلم الله موسى تكليما أنا كل ما أقرأ يا موسى إنني أنا الله شعر راسي يشيل بعدها سيدنا موسى طلب الرؤية قال رب أرني انظر إلي قال يا لن تراني قال إيه لن تراني الشاهد هنا اللي أنا عايز أسوقه إن لما سيدنا موسى آه، رغب في هذا بعدما كلمه الله ولعله هو الوحيد من البشر الذي كلمه الله بلا, ب- بلا واسطة ونص الله عليها نصا وكلم الله موسى تكليما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وبعدين ربنا كتب له الألواح وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك ها؟ وكن من الشاكرين فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لكن لعله بقيت في نفس سيدنا موسى بقية ظهر أثرها لما جاوزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ليلة المعراج فبكى وقال رجل يبعث بعدي يتبعه أكثر مني عشان كده قالوا إيه قالوا أن الراضي هو ده لا يلتمس متقدما ولا متأخرا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا وصفه فقال ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ يعني لم يقصر عن رؤية ما أبيح له وما طغى ما تجاوز حده الرسول اللي ربنا اداهوله قدر عليه وما طمعش في أكتر صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجاوز سيدنا موسى طلع فيه تعداه تخطاه سيدنا موسى بكى لأنه كان يريد ألا يكون أحد أكثر منه أبدا الشاهد إيه إن بقى الراضي وده مش معناه ان انا بقول ابدا ان سيدنا موسى مش راضي لا ده انا بقول سيدنا موسى ده نبي معصوم هو قمة الرضا مع كل الانبياء ولكن لما اتيح له اراد من الله اكثر وهذا دوما الحال مع الله احنا بنتكلم عنا احنا كبشر مش معصومين ده موضوعنا مختلف عن موضوع الانبياء فبقول أنه لا يلتمس متقدما ولا متأخرا مش عايز ينقص عن اللي هو فيه ولا عايز أزيد لا يستزيد مزيدا ولا يستبدل حالا وهذا أول مسالك الذين يريدون الوصول إلى الله كنا بنتكلم فيما يختصم الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات لسه ما اتكلمناش عن الدرجات انتوا اول ناس تسمع بقى دلوقتي عن الدرجات ان الدرجات ربنا سبحانه وتعالى كل البشر بلا استثناء كل انسان يعني لو لو ان البشر عددهم مثلا مثلا مثلا 100 مليون انسان من يوم ان خلق الله البشر سيدنا ادم إلى أن تقوم الساعة يبقى في 100 مليون درجة كل واحد على درجة هم درجات عند الله انت على درجة وانت على درجة وابوك على درجة وامك على درجة وابنك على درجة وبنتك على درجة وزوجتك على درجة قد لا تجد ابدا زي الانامل كده ما اتفقش فيها اتنين شكل بعض زي النفوس بصمات النفوس مفيش نفسين زي بعض زي القلوب مفيش قلبين زي بعض كذلك الدرجات مفيش درجتين زي بعض لن يستوي صاحب المئة تسبيحة مع مئة وواحد تسبيحة أو تسعة وتسعين تسبيحة ده في درجة وده في درجة وده في درجة فلذلك فوارق هذه الدرجات عظيمة جدا جدا انت واقف على درجة مربوط على الدرجة دي هذه الدرجة لن ينفعك من تحتك ولا من فوقك وأنت لا تنظر إلى من فوقك ولا من تحتك لأنك ليك سلم مخصوص طالع عليه لوحدك يا طالع يا نازل لوحدك ودي لما تقرأ في تفسير الصراط المستقيم يقولوا عنه كده الصراط قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط الذي يسير عليه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى صراط واسع يتسع لجميع القدرات والطاقات والمهارات والمواهب أخونا الشيخ سامي إمام المسجد إمامنا ربنا يكرمه والشيخ عبد المنعم مؤذن المسجد مثلا انا مش عارف تحديدا برضه عشان ما اغلطش الشاهد ايه ان ده طريق وده طريق عشان كده هقول لك دلوقتي في منزله الرضا بس يبدو مش هنقول الليله دي خلاص كده انا طولت عليكم صح طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انت في طريق وهو في طريق انت ليك حاره ماشي فيها وهو له حاره ماشي فيها انتوا الاثنين ماشيين في خط متوازي انت لو جريت على 120 وهو جري على 180 مش هتخبطوا ببعض طول كل واحد ما محتفظ بحارته المرورية امتى بنخبط في بعض لما ما بقاش راضي بحارتي شايف ان حارته ماشية اكتر فتنطط عليه والتاني يجي كده وفي الاخر هتلاقيهم في الاخر كلهم ايه انتوا فاهمين ولا انا في التلاوه صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولذلك بقول خلي بالك لان ده وصف الطريق لربنا ازاي تمشي قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم قالوا إيه إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان موضع سجوده من الأرض وموضع رفع عمله في السماء يبقى أنت ليك فتحة في السماء طالع فيه كل واحد له كل إنسان له له هذا الطريق دي الأولى خلي بالك على قد ما وهبوا اللي ربنا وهبوا إياها إدى ربنا سبحانه وتعالى الشيخ سامي صوت وقرآن وإدى الواد فاو اسمك إيه نسيت الواد محمد ده ربنا إداله قوة كتابة بيكتب مقالات و... و... وإدى فلان قوة فقهية فقيه بيذاكر ويأصل ويفتي ويحكم وده فلان قوة قلبية في العبادة والأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى واحد في القيام والثاني في الصيام والثالث في الذكر والرابع في القرآن والخامس في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والسادس في خدمة المسلمين ومصالح المسلمين وخدمة الفقراء ورعاية الأيتام والدلالة على الخير وبناء المساجد وفتح الحضانات وتربية الأولاد والتدريس كل واحد ربنا فتح له باب خير لو كل واحد مننا بص الباب وبس ونظر كيف ينفذ منه إلى الله لوصل بالراحة لكن سر سر التراجع التلفت قاعد يبص حواليه سر التراجع التنافس على الدنيا حب الدنيا والشهوة يبقى الأولى أن لكل منا طريق لا يشاركه فيه غيره فلا تلتفت وانشغل بما مكن الله لك فيه عشان كده ربنا مدح ذو القرنين ومكن له لما ربنا قال لي وآتيناه من كل شيء ها سببا ها فأتبع سببا ربنا اداله سبب عمل ايه مشي في السبب ربنا ادالك سبب ان انت مثلا ايه في في المحاسبة ده سبب انصر الدين في هذا الطريق وانت في الصيدلة وانت في الطب وانت في الزراعة وانت في التجارة وانت في التدريس وانت في الدعوة وانت في في الدعوة بقى انت في الفقه وانت في العقيدة وانت في التفسير وانت في التزكية وعلم القلوب يبقى كل واحد شايف اللي هو فيه وينفذ إلى الله منه فأتبع سببا دي الأولى اثنين أن الله جل جلاله حكم هذا الكون بقواعد وأسس وسنن وأقدار غاية في الدقة والثبات ربط الأسباب بمسبباتها والمثال ده أنا قلته قبل كده واسمحوا لي أقوله تاني لو واحد زرع شجرة ليمون جاب شجرة ليمون وزرعها والشجرة كبرت وبقت شجرة قعد تحت شجرة الليمون وتوضى ويسجد ويمرغ وشه في التراب ويقول يا رب يا رب تطرح تفاح يا رب يا رب تطرح تفاح يا رب أنت على كل شيء قدير تخلق ما تشاء وتغير كما تشاء يا رب غيرها وخليها تطرح تفاح أنا وأنت نؤمن أن الله قادر قادر ولا لا قادر يخليها تطرح تفاح قادر ولكن ربنا ما علمناش كده انت زرعتها ليمون هتطلع انت اللي زرعتها كده فلذلك ربط الله الأسباب بمسبباتها واحد ما اتجوزش وعمال يقول يا رب ارزقني ولد صالح يا رب طب اتزوج الأول وبعدين قول ارزقني ولد صالح ربنا ربط الأسباب بإيه بمسبباتها لذلك أيامك خلي بالك تركب بعضها بعضا كل يوم بيترتب عليه اليوم الثاني ويترتب عليه اليوم الثالث ويترتب عليه اليوم الرابع فأي خطأ في الترتيب يسبب خلل في سنة وصولك وصلت ولا لسه ده الكلام ده احنا بنتكلم في الرضا عشان ترضى لازم تعرف انك ليك طريق لوحدك فمالكش دعوة بالناس اتنين لازم تعرف ان السنن اللي ربنا بيحكم بها الكون بتصعد درجة درجة وكل درجة مترتبة على الدرجة التي قبلها فأي خلل في إحدى الدرجات يسبب خللا في الوصول عشان كده بنشوف في الطريق إلى الله في ناس كتير بتقع فلان ايه ده ده فلان اللي كان في يوم من الأيام ما ده فلان ده اللي ربنا هداني على إيده بعد في خلل في خطأ حصل فكلما كانت حياتك مع الله مبنية على الرضا في الأخذ بالأسباب وعدم تعلق القلب بها كلما وصل بك إلى درجة ما يحبه الله ويرضى الدرجة الأولى أيها الإخوة الرضا بالله ربا مقسما للأرزاق وهو يصح بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون الله عز وجل أحب شيء إليك وأولى الأشياء عندك بالتعظيم وأحق الأشياء عندك بالطاعة عشان تقدر تسلك الطريقين اللي احنا قلنا عليهم دول لازم من ثلاث حاجات ان يبقى احب شيء عندك مطلقا على الاطلاق الله ربنا ما ينفعش ان انا اقول غلط ان انا اقول انت بتحب نفسك قد ربنا ولا اكتر من ربنا ولا اقل من ربنا غلط السؤال ده سؤال ايه غلط ده حبك لله لا ينازعه شيء لا يسأل عنه بكم ولا كيف حب مطلق فالله سبحانه الجليل هو الذي يحب لذاته وحده وكل شيء يحب من أجله يبقى أنا بحب ربنا ليه هو وحده الذي يستحق الحب فرض حبه علي فرض اثنين أولى الأشياء بالتعظيم يبقى لو حبيت حاجة تانية مع الله هذا شرك يحبط العمل يخلد في جهنم اثنين أولى الأشياء بالتعظيم عايزك لما ترفع ايديك كده في الصلاة وتذكرها دلوقتي واحنا بنصلي العشاء وتقول الله أكبر يس ايديك وهي نازلة تهد كل حاجة مفيش كبير الله ايه ها أكبر الله أكبر إيديك وهي نازلة كده أهدت كل كبير فليس بعده عظيم قال الله أليس الله بكاف عبده قل بلى ويخوفونك بالذين من دونه كل ما دون الله دون وأحق الأشياء بالطاعة ده اللي احنا بنقول عليه بقى اسمه واجب الوقت واجب الوقت ان لما يجي وقت طاعة ربنا ما تعرفش حد كان إذا أذن المؤذن هرع إلى الصلاة لا يعرف أحداً ما يعرفش حد لا مراته ولا اولاده ولا شغله ولا فلوسه ولا عربيته ولا الدنيا كلها خلاص ده وقت ربنا أحق الأشياء بالطاعة إذا فعلت ذلك تكون قد آمنت بالله, بالله ربا تكون رضيت بالله ربا ومن رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان اللهم أذق قلوبنا طعم الإيمان أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام
خبريني وين ارضك يا سعاده اطلب الصبر يجري يا حلم طال